أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ها نحن أيها الإخوة وقد أقبل شعبان وهو يسارع الخطى مستحسا ليدخل علينا أو ليسلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اجعل فاتحة شعبان هذه فاتحة خير وبركة اللهم اجعلها بداية خير وبركة للدعوة وللمسلمين اللهم اجعل بداية شعبان بداية خير تحقن دماء المسلمين اللهم اجعل بداية شعبان بداية بركة تفتح البركة للدعوة إلى الله اللهم اجعل بداية شعبان بداية خير وبركة ونعمة وفضل منك تتيح للمسلمين فيه عبادتك بقلب قلوب مطمئنة ونفوس راضية وعقول قابلة اللهم اهد قلوبنا وأصلح نفوسنا وأصلح نياتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين اخوتي شهر شعبان شهر عباده وشهر طاعة شهر العباد هو كالسنة القبلية قبل رمضان السنة القبلية قبل رمضان صيام شعبان والسنة البعدية صيام ستة من شوال سنة قبلية وسنة بعدية فأقبلوا على الله بقلوبكم يقبل الله عليكم برحمته إخوتي هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين ووقفنا في ربع المهلكات على كتاب الرياء اللهم إنا نعوذ بك من الرياء وأهله وارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله وفي الكلام على الإخلاص جاء معنا جاء معنا كلام الإمام الغزالي عليه رحمة الله وهو يقول اعلم أن النية والإرادة والقصد عبادات متواردة على معنى واحد وهو حال وصفة للقلب يكتنفها أمران علم وعمل العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه وذلك لأن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختياري فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور علم وإرادة وقدرة لأنه لا يريد الإنسان إلا ما, إلا ما يعلمه لا يريد الإنسان إلا ما يعلمه فلا بد أن يعلم ولا يعلم ما لم يرد فلا بد من إرادة ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما في الحال وإما في المآل واضح؟ يا سلام هي دي الإجابة واضح صلى الله عليه وسلم الكلام ده كلام جميل ورائع وطيب ولكن زمننا زمن كيف زمن التفصيل زمن الفصفصة لازم نفصص الكلام ونشرحه يقول اعلم أن النية والإرادة والقصد معاني متواردة عبارات متواردة على معنى واحد وهو حال وصفة للقلب احنا بنتكلم على الإخلاص الإخلاص اللي هو النية والإرادة والقصد تصحيح النية والإرادة والقصد توحيد النية والإرادة والقصد يعني ايه النية والإرادة والقصد ده حال وصفة تكتنف القلب يعني ايه حال اتكلمنا بقى المرة اللي فاتت بالتفصيل الممل على يعني ايه حال ان الحال بيبدأ بحاجة اسمها بواده وشرحنا كلمة بواده بكلام كتير ان ترى الشيء فيبدهك اتكلمنا عن الاخلاص وان الاخلاص مهم واللي مش مخلص حابط عمله والحبوط ده مش بس ده بيتكتب عليه معصية كمان لأن الإخلاص فرض فاللي ما يخلصش آثم فعشان كده ممكن تصلي صلاتك تبقى رياء تحبط الصلاة مالكش أجر ويكتب لك الصلاة دي في ميزان سيئاتك الكلام ده يبدأك كده ابتداء قول إيه ده إيه ده إيه ده بس بس استنى بس حاسب بتقول ايه طب افهم دي اسمها ايه بواده البواده دي إذا بدهت القلب نبدأ بقى نتعلم نتعلم يعني إيه إخلاص إزاي الإخلاص ده يبقى حال فتبدأ تلوح عندك لوائح إخلاص في الأفق حاجة كده تبقى شايف طشاش إخلاص اللوائح دي تلمع في عينك تبهرك تعجبك تحبها بعد كده تجيلك زي بوارق برق تجيلك دقيقة إخلاص دقيقتين في اليوم خمسة عشرة كل صلاة ركعة أربع ركعات بوارق ثم تصبح طوارق طوارق حاجة بتدبدب دبدب دبدب دبدب فوق دماغك الإخلاص بيطردك بيطردك ان انت لازم تبقى مخلص بعد الطوارق يبقى ده الحال توصل لحال المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اذا القضية علم مش لعبة وعلم مش تمني وعلم مش كلام علم انك تتعلم ازاي كيف اخلص كيف اخلص كيف اخلص لازم تتعلم ازاي تخلصه تخلص وازاي تنوي عشان كده من بداية الحال انك تتعلم تنوي ايه ما انا دلوقتي لما اقول لك انوي تقول لي اه انوي ايه وبعد كده انوي ازاي انويها ازاي النيات دي فكنا وعدنا من زمان من سنين طويلة قلنا من سنين طويلة ان عندنا سبعين نية للصلاة وانت جاي النهاردة درس الاربع ربنا ما يحرمناش جاي تقعد هنا اليوم وتقضيه كده في سكينة وفي طلب علم وفي طلب خير جاي ليه نيتك ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جيت ونا وانت ناوي وانت جاي من بك جاي ناوي تصلي الظهر اتكتبت لك صلاة الظهر ناوي تصلي الظهر وتسمع خير اتكتب لك الاثنين ناوي تصلي الظهر وتسمع خير وتعتكف في المسجد اتكتب لك الثلاثة ناوي الى اخره نويت ثلاث نيات ليك التلاتة تمانين ليك التمانين ما نويتش ما لكش حاجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرجل يأتي المسجد ليتعلم خيرا أو يأخذ خيرا فقد حصله ومثل الذي لم ينوي كمثل الرجل ينظر إلى متاع غيره كمثل الرجل ينظر إيه أنت جاي تتفرج خلاص ليك الفرجة قال له علمت ليقال وقد قيل ها فلها أجر لك عندي أنت جاي تتفرج اتفرجت مع السلامة مالكش حاجة عند ربنا اللي نوى نية له نية له أجر نية واللي نوى اتنين له أجر اتنين واللي نوى عشرة له أجر عشرة واللي نوى مية له الأجر مية واللي ما نواش ملوش حاجة اتفرج شاف الناس بتاخد ومشي تعالوا نذكر النيات بسرعة عشان الوقت النيات في الوضوء والصلاة أول نية أن أتوضأ طاعة وعبادة لله عز وجل طاعة وعبادة أهم شيء يا جماعة ودي قلتها كتير أنت أعفيت لحيتك ليه أنت بتصلي ليه لأن الله أمرني بذلك طاعة خضوع ذلة آه، تلبية لأمر الله ربنا قال لك صلي فانا بعمل ايه بصلي كتير من الناس كان يقول ايه والله اني لاخرج من الصلاه وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا هذه صلاه تعرض على الله فاقول سامحني يا رب ولولا انك امرتني ما فعلت فانه لا ينبغي لمثلي ان يقف بين يديك بيقول اخلص صلاه كده وانا مكسوف ومستحي وقرفان من نفسي الصلاه نصها سرحان نصها فاقول في نفسي باجي الصلاة تعرض على ربنا دي واقول لربنا يا رب سامحني هو اشكالي كده ما ينفعش تقف بين ايديك بس انت قلت لي صلي فانا بصلي طاعة طاعة ولولا انك امرتني ما فعلت المشكلة الكبيرة في اللي معجب بنفسه اللي شايف انه بيعرف يصلي اللي شايف ان هو مولانا آه. ايوه مليني يا احمد امام وكل واحد بيقول اللي عنده شايف نفسه ان هو باشا ابن باشا بيقرا قران حافظ يستاهل يبقى امام المفروض يبقى خليفه الشيخ فلان او هو يبقى شيخ الشيخ فلان هو شايف نفسه كده اللي شايف نفسه ده المعجب محبط عمله أول حاجة أتوضأ طاعة لله لأن الله أمرني يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا اثنين أتوضأ لأكون من التوابين ثلاثة أن أكون من المتطهرين أربعة ليحبني الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بوظنا الأرقام ماشي ثلاثة أتوضأ لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لتصح صلاتي أربعة الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لو معاك ورقة وقلم زود الزوايد اللي أنا بزودها دي ممكن تزود حتة هنا حتة إيه أن رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته من توضأ في بيته مهم قوي انك تتوضا فين في بيتكم من توضا في بيته ثم خرج الى الصلاه لا ينهزه الا الصلاه كانت كل خطوه ترفعه درجه وتحط عنه خطيئه وت وتمحو عنه خطيئه وتكتب له بها حسنه الشاهد هنا في الحديث توضا في بيته يبقى فيها عملا بسنة النبي حبا في النبي طاعة للنبي لأنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه أمين
رب يوم عليه الاقتداء بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أتوضأ لأكون من الغر المحجلين ليعرفني النبي يوم القيامة فأشرب من يده على الحوض اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم هؤلاء السامعين في هذا المسجد مسجد ذي الجلال والإكرام في هذا المجمع للربانيين للربانية اللهم إني أسألك أن تجمعني معهم على يد النبي محمد اسقنا من يده اوردنا حوضه ادخلنا مدخله لا تفرق بيننا وبينه اجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى معه اللهم اجمعنا معه في سوق الجنة يوم سوق الجنة ستة لأن الوضوء يحل عقد الشيطان قال رسول الله إذا نام ابن آدم يعقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد يضرب على كل عقدة نم وعليك ليل طويل فارقد نم وعليك ليل طويل فارقد كل اللي ده بيديك على قفاك الشيطان عارف امتى ما يديكش على قفاك لو اتوضيت فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ حلت عقدة الشيطان بيديك على قفاك لما تنام وما تقومش تصلي لكن لو قمت ما يقدرش ابدا يديك على قفاك سبعة الوضوء مكفر للخطايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره تغسل إيديك الذنوب تخر من تحت ضوافرك وانت بتغسل ايديك كده بص للميه أب- اعوذ بالله ميه كلها ذنوب مرة احد السلف بيتوضع على السطح وكان زمان سطوحهم فيها مزراب بينزل الميه في الشارع فالميه اصابت واحد من اللي ماشيين في الشارع فقال له يا صاحب المزراب هل ماؤكم طاهر قال توضأ منه فإنه وضوء من عصى الله قال له المية دي مش نظيفة عشان كده مش عايز أوسع بقى عشان ال- ال- الوقت ال ال هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الفرق بين الماء الطهور والطاهر الماء الطهور في قوة تطهير في ايه قوة تطهير طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره زي مية المطر المية النقية دي فيها قوة تطهير اذا توضيت بيها سلبت منها هذه القوة فبقت المية لا يتطهر بها مرة اخرى ما بقتش تنفع يتطهر بيها مرة تانية ليه لان سلبت منها قوة التطهير قوة التطهير دي اللي هي قوة إخراج ذنوبك ما هو ماء الطهور مطهر فالمية دي طهرتك من ذنوبك فبقت دلوقتي خلاص ما فيهاش قوة التطهير بقت مية الوضوء دي مليانة مليانة ذنوب اللهم تب علينا يا رب الوضوء ماح للذنوب ماح للذنوب أول حاجة كانت مكفر للخطايا سبعة ثمانية إسباغ الوضوء على المكاره لمحو الخطايا ورفع الدرجات وحبس النفس على الطاعة المشروعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره على المكاره على المكاره يا عم بالفتوح على المكاره يعني الدنيا باردة ويتوضى بمية باردة وهو يقدر يسخنها ان يبقى على المكاره يا عم براهين على المكاره انه يقلع الشراب ويدخل يتوضى ويغسل رجليه وبعدين يلبس الشراب تاني على المكاره تسعة الموضوع ماحي للذنوب عشرة الوضوء سبب لدخول الجنة اللهم اكتب لنا الجنة يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شيء 11 الوضوء مفتاح الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الوضوء ومفتاح الصلاة الوضوء الوضوء شطر الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها اللهم أعتق رقابنا من النار 13 لأكون من المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 14 أصلي الصلاة بقى دخلنا في الصلاة صلي طاعة لله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا 15 أصلي لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر النيات تنوي انك تصلي عشان الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر تبغض إليك الفحشاء والمنكر الصلاة إن الصلاة تفتح لك باب الخير باب حب البر والتقوى وتصرف عنك الفحشاء والمنكر 16 أصلي لكي أوصف بالمصلين اللي هم الناجين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر يزوع وإذا مسه الخير منوعا ها إلى المصلي فأنا أوصب بص- من المصلي عشان لكي لا أكون جزوعا 17 أصلي لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام أقيم ركن من أركان ديني أصلي لأدخل الجنة من باب الصلاة فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة أصلي لأن الصلاة مناجاة إذا صلى أحدكم فإنما يناجي ربه أصلي لأناجي يا ربي أصلي ليظلني الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد أصلي لتقديم أحب الأعمال إلى الله أصلي لأن الصلاة على ميقاتها أفضل الأعمال أصلي لأدخل الجنة من صلى البردين البردين الفجر والصبح دخل الجنة أصلي ليكون لي ذمة أنا قلت العصر والفجر قلت إيه الفجر والصبح ما شاء الله صلى على الرسول صلى العصر والفجر أصلي لأدخل الجنة أصلي ليكون لي ذمة يكون لي ذمة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا فلا تخفروا الله في ذمته أصلي لأن الصلاة تقربني من الله أصلي لتصلي علي الملائكة أصلي لأتخلص من الكفر أصلي لأن الصلاة على ميقاتها أقرب الأعمال إلى الجنة أصلي لأن الصلاة نور اللهم نور قلوبنا ونور أبصارنا ونور أسماعنا ونور بصائرنا نور بيوتنا ونور وجوهنا ونور قلوبنا ونور قبورنا أصلي حتى يبنى لي بيت في الجنة أصلي لنوال الأجر المضاعف أصلي لأن الصلاة عماد الدين أصلي لتصحيح الحساب فإن صحت صح صلح سائر عمله أصلي لأن الصلاة مفتاح الجنة أصلي لأن الصلاة شكر أصلي لتكون الصلاة قرة عيني اللهم اجعل حبك قرة عيوننا والعمل الصالح قرة أعيننا وهب لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين أصلي لأن الصلاة شفاء أصلي لأذوق الراحة أصلي ليكون الصلاة برهان ونجاة يوم القيامة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة أصلي لأنال بركة التأسي بنبي الله صلى الله عليه وسلم أصلي لأن الصلاة من وسائل الثبات لأثبت على دين الله أصلي لأن الصلاة خوض في رحمة الله أجيب المؤذن استعدادا للصلاة لأنال أجر تلبية المؤذن يا جماعة أنا قلت إن في بعض الإخوة بعض الإخوة بعض المشايخ السنية بيفرطوا في أشياء عظيمة يحسبونها هينة حاجات بيفكر إيه دي حاجة بسيطة دي سيبها لل- للعيال المبتدئين إحنا خلاص بقينا مشايخ كبار الكلام ده غلط وخطر مثل ترديد الأذان ترديد الأذان وعلى فكرة هذا يا شعبان واحنا ما وراناش غيرك انت النهارده ما تشوف حد تاني الراجل ده انا نسيت اسمه تاني اكرم اشرف يا عم اشرف الله يرحمك والواد ابو نضاره الجميل ده اسمك ايه مصطفى ربنا يهديك يا مصطفى مصطفى بقى وعم الحاج اشرف دول بقوا مشايخ كبار دلوقتي بيخطب جمعه وبيدي دروس بقوا مشايخ كبار فتقول له ردد الاذان يقول لك ما- انا م- بطلب العلم انا ب... ما انا علمت الناس ترديد الاذان هيبقى في مزيني ان شاء الله ان شاء الله انا قلت لكم قبل كده لما حد بيقول لي انت ليه بتروح رمضان ما تقعد هنا وتاخد اجر 500 واحد هيعتكفوا احسن لك اقول لهم دايما الراجل اللي اول من تسعر بهم النار ما نفعوش اتباع الناس ليه عارفين الحديث آه، رجل اتاه الله علما قال له علمتك قال له علمت من اجلك قال له كذبت علمت ليقال عالم وقد اه قيل كان له اتباع كتير ومحبين كتير وكان اتباعه دول بيعملوا اللي هو ايه بيعلمه لهم ومع ذلك يوم القيامه الكلام ده ما نفعوش اول ما تسعر به النار فاوعى تضحك على نفسك اوعى الناس تخدعك اوعى تصدق مدح الناس وثناء الناس و... وهنا في شوية حاجات بتلتبس أنا مش عايز أطول الدرس ده بالذات عشان أشوفكم المغرب إن شاء الله آه... إن منها إن دي لما قلت كتير ما تصدقش الناس في كذا ورقة جاتني إزاي مش الرسول قال إذا قال صدق المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل صدق صدق الناس في كل حاجة إلا في نفسك أنت عارف نفسك ما تبقاش أنت كذاب والناس يضحكوا عليك ويقولوا عليك شيخ وانت تصدق ان انت شيخ انت عارف ان انت مش شيخ قول لي لا انا عارف ان انا شيخ يبقى انت مغرور يبقى انت محجب يبقى انت بتضيع نفسك فلذلك بنقول ايه ان الانسان ينبغي عليه ما يفوتش اي حسنة انت مش عارف ايه الحسنة اللي هتدخلك الجنة والله انا رأيت هذا بعيني بقول لكم والله ان كان جدي عليه رحمة الله يتوضأ قبل الاذان الشيخ يعقوب الكبير الله يرحمه الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين كان بيقف يتوضا انا بدفع له على الطرمبه عارفين مش عارفين انتوا الطرمبه الماسوره ديك اللي هي ها آه، بدفع له على الطرمبه وهو بيتوضا ويسمع الاذان اذن يجري يفتح الراديو عشان يردد الاذان من ساعتها دي شوف بقى دي لازقه في دماغي يمكن كنت ساعتها عندي ست سنين سبع سنين ولازقه في دماغي لما يسيبني بدافع كده ويجري يفتح الراديو عشان يؤذن في البيت الأذان في البيت فيه بركة إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله زرار إضافة إلى يردد الأذان يقول ورا المؤذن وبعد ما يقول ورا المؤذن يدعي الدعاء لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية عشان كده بنستدل دايما بالحديث ده ان دخول الجنة سهل سهل بس انت بيأذن المؤذن وانت قاعد تتكلم في التليفون بيأذن المؤذن وانت قاعد تهزر مع اللي جنبيك بيأذن الأذان وانت قاعد تتكلم ما ترددش الأذان الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتجمع حسنات كتير من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يبقى خدت بترديد الأذان ان ليك مثل اجر المؤذن خدت بترديد الاذان فتح لك ابواب الجنه الثمانيه خدت بترديد الاذان والدعاء لسيدنا النبي شفاعه سيدنا النبي وخدت وخدت وخدت وممكن نعد لك فيها برضه 70 نيه اجب المؤذن المؤذن بيقول حي على الصلاه تقول له لبيك لبيك جاي لك 44 أبكر للصلاة ليستجاب دعائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد أحرص على الجماعة لمضاعفة الصلاة ب 25 صلاة احتسب خطواتي على المسجد لرفع الدرجات وحط الخطيئات أمكث بالمسجد طمعا في صلاة الملائكة فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة احتسب الطريق الى المسجد نزلا في الجنة من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا النزل النزل هو الاكرام الضيف احتسب بصلاة الفريضة اجر الحج احتسب بصلاة النافلة اجر العمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر أحرص على أدب الصلاة بين الصلوات وأحتسب كتابا في عليين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجوك أرجوك من فضلك لو سمحت يا عم جمال لما أقول لك على حاجة أعمل بيها جزاك الله خير مش أنا اللي بقول لما سيدنا النبي يقول لك على حاجة أعمل بيها قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين خلي بالك ها يبقى انت دلوقتي صلينا العصر وقاعدين مستنيين ان شاء الله المغرب قاعدين ما فيش لغو ما تتكلمش كتير ما تدردش ما تناقش ما تعملش دوشة شش. قرآن أذكار المساء كل واسمع واتبسط واستنى صلاة المغرب كتاب في عليين حاجة ما اتعملتلكش قبل كده يا أخي اعملها مرة بقى يا أم نجيب الله يرحمك كفارة الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله آه 53 أرجو بالمشي إلى الصلاة النور التام يوم القيامة أنا عايزكم تشكروا الشيخ عمرو هو عمل لنا الورقة دي جزاه الله خيرا بس ناقص تخريج الأحاديث ال 54 أذكر الله بأذكار الذهاب للمسجد وأرجو قبول الدعاء عايزين نتعلم ما نخرج من البيت دايما يا جماعة دي برضو من الحاجات اللي المشايخ بيعدوها حاجات صغيرة لكن حاجات مهمة جدا وبنقول للمشايخ يا مشايخ ما تسيبوش الحاجات الصغيرة دي اللي انتوا بتعدوها حاجات صغيرة التزم بها وانت خارج من بيتك اذا خرج الرجل المؤمن من بيته اتبعه ملك وشيطان ومع كل منهما راية الشيطان رافع راية الملك رافع راية والشيطان رافع راية اذا نصرت الملك اتبعك براية واذا نصرت الشيطان اتبعك براية وانت خارج على الباب مراتك هت- بتقول لك هتيجي امتى لا انا عندي ميعاد مع واحد صاحبي بس هتاخر شويه وانت ما عندكش ميعاد واحد صاحبي بداتها بكذب هتروح في داهيه يومك يعلم بيه ربنا ابداها صح ازاي اول ما تخرج من باب البيت قول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال العبد بسم الله قال الملك هديت قال توكلت على الله قال وقيت قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال كفيت قولها مرة تانية هديت كفيت وقيت قولها مرة تالتة يقول الملك لصاحبه كيف برجل هدي وكفي ووقي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله صعبة دي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله انت أول ما تخرج تعدي البيت بقى خمسة متر مراتك بتتصل بيك ما تردش رحت فين كنت بقول الأذكار خلاص هي اتعودت تاني يوم ان انت لما بتخرج من البيت بتقول اسكار هتسيبك شويه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور اكتبها وحطها في جيبك وكل ما تخرج من بيتك اقراها اطلب السلامة من النفاق فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر احتسب الأجر الذي لا يعلمه إلا الله في صلاتي العشاء والفجر أتجنب غضب رسول الله وكراهيته قلت لكم برضه من الحاجات التعاون في الصلاة ان تبقى قاعد في قاعدة يا عم أشرف مع مع المشايخ وبعدين أذن الصلاة يقول لك طب بس يعني ايه خلينا نكمل القعده وبعد كده نبقى نصلي ما احنا قاعدين هنصلي مش مش هنصلي هنصلي الكلام ده غلط يا جماعه اختيار المدرسه الربانيه ان صلاه الجماعه فرض عين على كل مسلم لا يتخل لا يجوز التخلف عنها الا لعذر والادله على ذلك كثيره جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم هل تسمع النداء قال نعم قال إذا فلبي لا أجد لك رخصة الحديث الثاني ده قوي جدا قوي جدا في الموضوع قال رسول الله ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام يذكر أن هذا الحديث في صلاة الصبح ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام الرسول هيؤمر حد يقيم الصلاة ثم آمر رجلا فيصلي بالناس حد يقوم إمام بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار شفت قد ايه يا عم بهاء شفت الخطر قد ايه انك انت ما تروحش الجامع تصلي الرسول هم انه يولع فيك يولع في بيتك يولع في اللي ما راحوش يصلوا احرصوا على صلاة الجماعة اطلبوا ضمان الجنة 59 أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد أستعصم بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أطلب فتح أبواب الجنة بدخول أبواب المسجد أطلب تزكية النفس بصلاة الجماعة أحرص على الصف الأول طلبا للخير أطلب صلاة الله وملائكته بالصلاة في الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف أطلب صلاة الله وملائكته بالصلاة في الصف في الصفين الأولين إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول والثاني أرجو فتح أبواب السماء بدعاء الاستفتاح أرجو مغفرة الذنوب بالتأمين مع الإمام إذا قرأت الحمد, الحمد لله رب العالمين أرجو شهادة الله لي أني حمدته أأتنس لقول الله سبحانه حمدني عبدي أثنى علي عبدي خمسة وسبعين لا التفت في الصلاة لألتذ بإقبال الله علي فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما, يلتف ما لم يلتفت أرجو المغفرة بالتحميد في الصلاة أرجو السبق إلى الله بأذكار ما بعد الصلاة أصلي وأسلم على سيدنا محمد إذا خرجت من المسجد أرجو فضل الله إذا خرجت من المسجد افتح لي أبواب فضلك استعصم بالله من الشيطان الرجيم إذا خرجت من المسجد تمانين نية للوضوء والصلاة هذه هي النيات نعم لن تحصوا مش هتقدروا تعم- تكملوها يعني أيها الإخوة هذه هي النيات فمن سينوي توكلنا على الله نرجع تاني بقى لكلام الغزالي ونقف معاه واحدة واحدة يقول اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات عبارات متواردة على معنى واحد وهو حال عرفنا يعني ايه ان, ال ان الإخلاص ده او النية دي تبقى حال وصفة للقلب يكتنفوها أمران علم قلنا العلم وعمل فاضل عليك ان انت تعمل العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه وذلك لأن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختياري فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور علم وإرادة وقدرة لأن الإنسان لا يريد لأنه لا يريد الإنسان إلا ما يعلمه يعني حاجة أنت ما تعرفهاش أنت انت اسمك ايه اه عمر الشيخ عمر عمره ما شاف تفاح مثلا مثلا انا عارف ان انت بتاكل تفاح كل يوم بس يعني واحد اسمه عمر عمره ما شاف تفاح يروح يقول لابوه انا عايز تفاح ما يعرفوش فلذلك لا يريد الانسان الا ما يعلمه اللي انت تعرفه تبقى انت عايزه فلا يريد الانسان إلا ما يعلم فلا بد أن يعلم ولا يعلم ما لم يرد اللي ما أردش إذا, إذا لم ترد العلم هتتعلم ولا يعلم ما لم يرد فلا بد من إرادة وعلم يبقى عندنا ثلاث حاجات علم وإرادة وقدرة يعني إيه إرادة؟ انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا للغرض إما في الحال وإما في المال أن قلبي ينبعث جهة اللي أنا عايزه اللي هو يوافق غرضي إما دلوقتي حالا مصلحتي أو في المآل مصلحتي في الآخرة يقول فقد خلق الإنسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه ويخالفه بعض الأمور فيحتاج إلى جلب الموافق الملائم إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسه فاضطر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء الضار والنافع حتى يجلب هذا ويهرب من هذا فإن من لا يبصر الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه تناوله ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منها فخلق الله الهداية والمعرفة وجعل لها أسبابا وهي الحواس الظاهرة والباطنة فالنية عبارة عن الصفة المتوسطة هي الإرادة وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للغرض يبقى النية دي الصفة المتوسطة عندنا الأول خالص إرادة وبعدين في الوسط نية وفي الآخر إخلاص هي دي النية حاجة في الوسط النية قبلها إرادة أن تريد بعلم والآخر إذا أردت بعلم وصحت النية يبقى حصل إخلاص يبقى حصل إخلاص إزاي اعمل اراده ان تريد الخير ازاي اريد ان انا اعرف ان ده خير ويلائمني وهو نافع لي مصلحة في الحال وفي المآل ساعتها اريد لما اريد انوي ايه هي النية انبعاث القصد ان ينبعث قلبك لارادة هذا الشيء دي نية اذا اردت هذا الشيء لله وحده كده بقى اخلاص وصلت يا رب نفهم يبقى ها- نمرة واحد علم ان اعرف ان ده مصلحتي قلنا التمانين نية بقى- بقى- بقى- بدليلهم بالأدلة عليهم ان كل دليل يقول لك لو عملت كذا هتاخد كذا لو عملت كذا هتاخد كذا فتنبعث ارادتك ان انت عايز ده عشان كده عشان المصلحة علم إرادة نية إذا أنا عملت ده بقى ع- لله رجاء وجه الله طلب مرضاة الله يبقى في الحالة دي بقى إخلاص الغرض الباعث هو المحرك الأول غرض الباعث هو القصد المنوي الغرض الباعث هو القصد والنية القصد والنية انتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء للعمل انتهاض القدرة أنا كنت ناوي أكلمكم النهاردة في تمارين العزيمة والهمة كيفية شحذ الهمة شحذ الهمة اللي هي إيه؟ سنها تسنها شحذها شحذ الهمة شحذ الهمة ده يا جماعة مهم جدا عشان تنتهض تقوم تتحرك كان في واد من ال... من الزباين بتوع زمان نعرفش راح فين دلوقتي كان يقول انا راقد كده واقول لنفسي ما تقوم تصلي ركعتين ان شاء الله يا عم قوم ان شاء الله وانا راقد يا راجل قوم يا بني ادم قوم وافضل راقد كده واقول لنفسي قوم ايه اللي يقومه ايه اللي يوقفه آه، الهمه دي يجيبها منين احساسي ان ربنا شايفني وربنا سامعني وان ربنا مراقبني وان ربنا هيحاسبني احساسي ده ان ربنا معايا وان ربنا سبحانه وتعالى وان انت في خطر ده هيخليك تتنفض تقوم احساسك انا قلت له ساعتها ان يعني انت مش حاسس ان ربنا شايفك وسامعك وانت بتتدلع وتهزر وتهرج وعمال تقول لنفسك قوم مش قوم مش قوم لو انت ابوك شايفك ولا امك شايفاك هتستحي انهم يشوفوك وانت بتعمل كده صح ولا لا لو انا شايفك كنت اتنفضت وقمت صح ولا لا طيب ده ربنا شايفك يبقى اللي اول حاجه بتشحذ الهمه مراقبة الله شعورك أن الله معك يراك وسيحاسبك انتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو ده بقى العمل شحذ الهمه تنتهض القدرة تخدم الإرادة اللي أنت عايز تريدها اللي أنت شايف فيها مصلحتك في الدنيا والآخرة هي دي النية هي دي النية الإخلاص بقى نخلي الإخلاص الكلام عن الإخلاص اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته